السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا الليلة دي ليلة خاصة جدا وإن شاء الله تكون من أجمل الليالي اللي نزور فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا بس إن شاء الله إحنا في انتظار هداياكم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منتظر ال SMS بتاعتكم إن شاء الله طول البرنامج وفي آخر البرنامج نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله ونتواصل معاكم ربنا يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي إحنا دلوقتي يعني تعالى كأننا فعلا بنتخيل كأننا داخلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجين هدوء وسكينة ومحتاجين ناخد التأشيرة اللي بنتفق عليها كل مرة واللي بعض الناس ممكن يكونوا ناسينها لكن النهاردة إن شاء الله مش هينسوها تصلي على حبيبك عشان تاخد التأشيرة وتخش بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللي علم الدنيا كلها الوفاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الزيارة الليلة دي كانت زيارة خاصة جدا ما كانتش في ليلة الأربعاء لكن كانت الزيارة دي كانت في يوم الجمعة الصبحية واحنا رايحين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وداخلين وكان النبي بيجهز نفسه في اللحظة ديت وبيتوضع عشان رايح يخطب في المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم فهو داخل المسجد لقينا الصحابة ما شاء الله قاعدين في هدوء وسكينة والكل عمال بيصلي على النبي والكل عمال بيذكر ربنا والكل في خشوع وسكينة ودخل النبي وبعدين صعد على ال- الجذع اللي كانوا حاطينه له كان جذع قاطعينه من شجرة وحاطينه للنبي عشان يخطب عليه الجمعة صعد عليه النبي وبعد الخطبة جت امرأة من الأنصار راحت مكلمة النبي قالت له يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش معقولة تخطب على جذع من نخل أنا ابن نجار إيه رأيك يا رسول الله والحديث على فكرة رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قالت له إيه رأيك يا رسول الله أأمر ابني وابني شغال نجار هأمر ابني إن هو يصنع منبر خاص بيك يا رسول الله فوافق النبي على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وإذا في الجمعة اللي بعدها على طول برضه كنا حاضرين الجمعة برضه بفضل الله وصف أول قدام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفجأة جابوا المنبر وحطوه للنبي في المسجد وح- وخلوا الجزء على جنب كده فلما حطوا الجزء على جنب وإذا بالحبيب المصطفى يطلع وإحنا كأننا شايفين المشهد دوت قدام عينينا النبي طلع درجة التانية التالتة ابتدى يتدور وابتدى يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لسه بيكمل فجأة سكت النبي إيه اللي حصل يا جماعة حصل حاجة ما كانتش في الحسبان حاجة فوق الخيال إيه اللي حصل الجزع اللي النبي سابه ما بقاش يخطب عليه بدأ يحن ويبكي ويصدر له صوت كصوت الناقة العشراء سبحان الله فالصحابة انتبهوا بيبصوا كده ومتعجبين جدا واحنا برضه انتبهنا عمالين نبص معقولة حتة خشبة عمالة بتبكي بتبكي ليه بتبكي لفراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتبكي لما كان من الذكر الذي كان يقوله النبي فوق هذا الجزع فإذا بالحبيب المصطفى لو كنت مكانه انت تعمل ايه طبعا هكمل خطبتي انا مالي يعني حتة خشبة اعمل لها ايه وإذا بالحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ينزل من على المنبر ويروح للجزع ويحتضن الجزع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فيسكن الجزع وفي رواية تانية إن النبي راح قايل للجزع كلمة كده سر بس إحنا سمعناها قال له إيه قال له إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت وإن شئت غرست في الجنة فقال فاختار الجزع أن يورث في الجنة النبي عرض عليه حاجة من الاثنين إما إن إحنا نغرسك دلوقتي قدام المسجد فهترجع شجرة أحلى من الأولى اللي إحنا قطعناها وإما إن أنت تغرس في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في الجنة في رواية ثالثة إن النبي قال له كلمة جميلة قوي قال قال للصحابة بقى قال لهم والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع يعني لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة كان سيدنا الحسن تأثر زي ما حضرتك كده تأثرت وزي ما حضرتك تأثرتي كان لما بيحدث بالحديث ده كان يبكي فيقولون له لماذا تبكي يا حسن فيقول سبحان الله جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي للدرجات الكل كان بيحب النبي الكون كله بيحب النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس عصاة الجن والإنس هم الوحيدين اللي ما يعرفوش قدر الحبيب المصطفى أما أنا وإنت وإنت وكلنا إن شاء الله عارفين قدر النبي وبنحب النبي ومستعدين نضحي بكل شيء عشان خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة ده الجماد الجماد أحب النبي الدواب أحبت النبي اسمع للحديث ده بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأعلم حجرا بمكة حجر كان في مكة إمتى الكلام ده يا جماعة قبل بعثة النبي قبل ما النبي يكون نبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة أنا بستغرب لما أقرأ الحديث ده أقول سبحان الله جماد حجر بيسلم على النبي قبل البعثة فكيف لا يذكر فكيف يذكر اسم النبي بعد البعثة أمام المسلم فلا يصلى عليه ما تصلى عليه حبيب قلبي ربنا يجمعنا وإياك مع النبي على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي الصخرة الحصواية تتحط في ايد النبي تسبح تذكر ربنا ال ال ال الطعام النبي ياكل اللقمة يجي يحطها في بقه وهي في ايده لسه تسبح بحمد ربنا وانت لما بتسمع اسم النبي ما بتذكرش ربنا ليه ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم عايز قلبك يتحرك مع ذكر النبي عايز قلبك يتحرك مع ذكر الرب العلي جل وعلا حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي رواية مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والبيت الذي يذكر والبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل كمثل الحي والميت البيت اللي بيذكر ربنا بيت حي والبيت اللي ما فيهوش حد بيذكر ربنا بيت ميت حتى لو كان أهله بيظن ان هم في سعادة ورخاء ونعيم إنما الحياة حياة القلوب والمولى عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربنا يجمعنا وإياكم على الخير في يوم من الأيام أخويا وحبيبي والحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة أحد حب إن هو يواسي الصحابة فهو معدي قال لهم جملة جملة كده جميلة وكانت مؤثرة جدا بص حبيبنا المصطفى مصطفى صلى الله عليه وسلم لجبل أحد وقال للصحابة أحد جبل يحبنا ونحبه أحد هو جبل في عيني وفي عينك وفي نظرنا كلنا هو عبارة عن شوية صخور ورملة وتراب وطوب لكن الجبل ده ليه أحاسيس لأن ربنا قال عن الكون ده كله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين المولى عز وجل قال عن الكون ده كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أخويا وحبيبي فالنبي بيقول لهم أحد جبل هو جبل آه لكن بيحبنا وبنحبه عشان كده احنا يا رب بنتقرب ليك يا رب بحب جبل أحد لأن جبل أحد كان بيحب النبي وكان النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام يتحول الحب لواقع عملي جميل ومشهد مؤثر يطلع النبي فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان ويطلعوا هم الأربعة والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة فلما طلعوا فوق الجبل الجبل من فرحته فرحة شديدة جدا طبعا بقول يا بخت كنت أتمنى أكون أنا الجبل دوت أو أتمنى أكون الجزع اللي النبي كان بيخطب عليه الجبل من فرحته مين اللي فوقيه ده النبي سيد ولد آدم ومين كمان اللي جنبه أبو بكر سبحان الله ومين تاني عمر عثمان الله أكبر فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يعني ده يعني أنت فرحان بينا بس ده أنت هزارك شوية في قتل يعني يعني هو لو اهتز كده يخلص عليهم فضرب النبي برجليه في جبل أحد وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان الله أكبر الجبل فرحان بالنبي وانت مش فرحان بسنته ليه يا جماعة بكل صراحة ده في مسلمين النهاردة بيبقوا مكسوفين من سنة النبي في مسلمين النهاردة لما تقول له سنة النبي يقول لك دي سنة يعني واخد بالك كأن السنة دي حاجة بسيطة يا جماعة تفصيل الأحكام ديت حتة ان العمل دوت سنة ولا واجب ولا فرض ولا ك... التقسيمة دي ما كانتش موجودة في زمن الصحابة ما كانش موجود عندهم حتة المباح والمكروه والمستحب وال... والحرام وال... الكلام ده كله ما كانش موجود اليهود كان عندهم حاجة اسمها حرام أو سنة حرام أو حلال آه، سنة أو بدعة كل ده كان موجود في عهد الصحابة ولذلك أي حاجة عملها النبي كانوا مقبلين عليها وكانوا بيعملوها حبا في الله جل وعلا أولا وحبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا حبيبي سنة النبي عليه السلام هي طوق النجاة وأنا عايز أديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فاكر حضرتك الباخرة اللي غرقت مش مش السلام لا في باخرة قبلها زمان في التسعينات كده غرقت اسمها الباخرة سالم اكسبريس كانت غرقت كده في ميناء السويس الباخرة دي غرقت وهي راجعة سبحان الله لما غرقت الباخرة دي تقريبا كل الناس اللي فيها ماتوا فيما عدا يعني بعض الناس اللي- اللي تم انقاذهم لكن كان في واحد فضل موجود في البحر ثلاث ايام الراجل دوت يعني قدر يتعلق بلوح من الخشب كده وفضل واقف آه، ما- ماسك فيه وثلاث ايام يا جماعة في البحر الامواج صعبة جدا والبرد شديد جدا والبحر مخ- مخيف واسماك القرش محاوطه بيه لكن ربنا لم ياذن لسمكه من اسماك القرش انها تقرب للراجل ده يعني بالبلدي كده ياتيه الموت من كل مكان كل اسباب الموت متوفره لكن ربنا ما قدرش ان الراجل دوت يموت في البحر بعد ثلاث ايام جت طياره هليكوبتر وشافت الراجل في المكان دوت ورمت له الحبل طبعا كان تعبان مش قادر يشد حاجه فقالوا له لف الحبل حوالين وسطك وايديك ورجليك واحنا نشدك وبالفعل لف الحبل ومسك الحبل وطلعوه وبعد ما طلعوه دخلوه المستشفى يتعالج يومين وبعد ما فاق خدوه وركبوه عربيه بيجو قالوا له انزل مصر بقى انت منين؟ قال لهم انا من القاهره نازل مصر على بعد 9 كيلو من السويس مباشره تتقلب العربيه ويموت الراجل لان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش مقدر ان الراجل ده يموت في البحر انت مش هتموت الا في البر الشاهد في الموضوع ان الراجل لما نزل له الحبل الحبل ده كان طوق النجاه الحبل ده كان بالنسبه له هو الحياه بعد الموت سبحان الله فسنه النبي من باب اولى في عز الفتن اللي احنا فيها واحنا في بحر الفتن والشبهات والشهوات والمشاكل اللي احنا عايشين فيها في زمن الانترنت والفضائيات لما تجيلك سنه النبي عض عليها بالنواجس قال صلى الله عليه واله وسلم تمسكوا بسنتي صلى الله عليه وسلم قال فان قال آه، صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يقول صلى الله عليه واله وسلم ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا اخوي وحبيبي تعال نشوف معجزه تانية من معجزات الحبيب المصطفى بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد باسناد حسن ان في يوم الخندق لما الصحابه كانوا بيحفروا الخندق الخندق كله اتحفر يا جماعه بس فضت صخرة الصخرة ديت لو ما اتحفرتش يبقى كأننا ما عملناش حاجة لأن المشركين هيقدروا يخشوا برضه للنبي وللصحابة من خلال الصخرة ديت قالوا له يا رسول الله في صخرة كبيرة مش قادرين إن احنا يعني إن احنا نكسر الصخرة ديت فنزل النبي وهو رابط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخد ال- ال- المعول وراح ضارب الله أكبر فتفتتت الصخرة ما شاء الله فصارت كالرمال كالكثيب الأهيل سبحان الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الضربة الثانية تفتت جزء, تفتت جزء منها الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن ثلاث ضربات والنبي يبشر الصحابة وهم مش لاقيين ياكلوا بقالهم ثلاث أيام ومحدش فيهم قادر يروح الخلاء أعزكم الله ورغم ذلك النبي يبث الأمل بين أصحابه إن إن شاء الله ربنا هيملكنا فارس والشام واليمن يعني أرض الجزيرة كلها وهو ده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشوفكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي والليلة من أجمل الليالي بنشوف معجزات النبي وبنشوف قد إيه الكون ده كله بيحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا رواه البيهقي بسند جيد إن في يوم من الأيام جاء رجل أعرابي إلى الحبيب النبي فالنبي بيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهدني رسول الله قال لا أشهد حتى أرى آية فإذا بالحبيب المصطفى يشير لشجرة شجرة كانت واقفة بعيد كده وبعدين أشار النبي للشجرة فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا ووصلت إلى النبي ونطقت بالشهادتين وشهدت للنبي بالرسالة ثلاث مرات ثم أمرها النبي فعادت سبحان الملك شجرة تسمع كلام النبي وتطيع النبي أخوي وحبيبي من باب أولى أنت كراجل مسلم ربنا اصطفاك واختارك عشان تكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن أنت فعلا تهاجر إلى النبي أهاجر إلى النبي وهي الهجرة ما انقطعتش لا في هجرة لم تنقطع أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه وقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي إيه الهرج؟ الهرج الفتن اللي احنا عايشين فيها دي كلها هو ده الهرج لما تعبد ربنا وتتبع نبي نبينا في الزمن ده بالذات كأنك هاجرت إلى النبي حد فيكم نفسه يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حد فيكم نفسه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله يعني فعلا حبنا للنبي لا ينتهي أبدا يا الله وصدق من قال يا مصطفى يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي أخويا وحبيبي لحضرتك ترجع بالذاكرة لرحلة الإسراء والمعراج الرحلة اللي كانت بعد مأساة الطائف لما النبي راح يدعوهم إلى الله لا عايز منهم درهم ولا دينار ولا عايز منصب ولا جاه راح يدعوهم ورغم ذلك استقبلوا النبي أسوأ استقبال وضربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد النبي يعني في غاية الحزن والأسى حتى قال الكلمات المؤثرة اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لما قال يعني قال كلمات مؤثرة جدا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس هوان مين هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فكان التكريم بعدها على طول أنت يا رسول الله إن ما كانش الناس عارفة قدرك تعال شوف قدرك مع أهل السماوات السبع قد إيه وعند الله عز وجل قدرك قد إيه ذهب النبي في رحلة الإسراء والمعراج في جزء بسيط جدا من الليل فلما رجع وعلم كفار قريش ان النبي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وعاد مرة أخرى في جزء يسير من الليل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له طب اوصف لنا المسجد الأقصى يعني أبسط حاجة اوصف لنا المسجد الأقصى لأنهم عارفين ان النبي ما راحش هناك إلا وهو طفل صغير وما شافش المكان بوضوح وبالتالي مش هيقدر يوصف وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع المولى عز وجل له بيت المقدس قال فرأيته أمام عيني وأخذ يصف النبي المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود وأن يفرج هم إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى قولوا آمين فالنبي اترفع له المسجد الأقصى وظل يصف المسجد الأقصى لهؤلاء المشركين حتى صدقوا أن النبي قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أخوي وحبيبي الحبيبي في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما راح للحديبية لما حصل يومها بعدها على طول مباشرة لما حصلت هدنة الحديبية وهم هناك كان المية خلصت منهم ومفيش مية حتى البير اللي عند الحديبية كانت المية بتاعته جفت وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الصحابة شوية مية صغيرين فياخدهم النبي ويبصق ويسمي ويبارك على هذا الماء ويدفل فيه ثم يلقي الماء في البئر وإذا بالبئر يفيض بالماء وتنهمر المياه من بئر, من بئر الحديبية حتى قال أنس بن مالك كنا 1400 رجل شربنا جميعا وأخذنا الماء جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن برضه في نفس الرحلة حصل موقف تاني أن المية برضه كانت قليلة جدا في رحلة تانية يعني أن المية كانت قليلة فإذا بالنبي يأمرهم أن يأتوا بصحن بس في ميه كده طبق فيه ميه أي حاجة فيها ميه فجيء بها فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمى وبارك وحط إيده على الإناء وإذا بالماء يفور من بين أصابع النبي كأن في نافورة بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة بياخدوا المية يغسلوا وشهم ويشربوا ويتوضوا ومنهم من أخذ الماء للطبيخ والأكل ومنهم من أخذ الماء ليغتسل وظل الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه قد إيه الكون ده كله بيتفاعل مع النبي إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس هم دول بس اللي مش عارفين قدر حبيبك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي حتى الدواب حست بالنبي وحبت النبي لك أن تتخيل في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصلوا خبر أن واحد من الأنصار عنده مشكلة الحديث رواه أحمد بسند جيد فراح للأنصاري في إيه عندك إيه قال له يا رسول الله عندي جمل هو الجمل ده رأس مالي بتاجر عليه وبسافر عليه وبعمل كل حاجة عليه الجمل مرة واحدة بقى شرس جدا مش عايز يسمع كلامه واللي بيقرب له عايز يعضه أو عايز ان هو يفترسه فإذا بالحبيب المصطفى يأتي إليه ومعه مجموعة من الأنصار كانوا خايفين على النبي كان بيحبوا النبي قوي حتى كانوا لما بيخاطبوا النبي كانوا دايما يصدروا كلامهم مع النبي بالكلمة دي فديناك بآبائنا وأمهاتنا كانوا يقولوا فداك أبي وأمي أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما دخل هم محاوطين حول النبي فأشار إليهم النبي يعني ما تخافوش يعني فدخل النبي ونظر إلى الجمل فإذا بالجمل يأتي إلى النبي في سكون وهدوء ويأتي ثم يسجد للنبي يحط راسه على الأرض كأنه يسجد للنبي فأخذ النبي بخطامه ثم يعني أخذ النبي يتكلم مع الجمل لك أن تتخيل مشهد مؤثر جدا وإذا بالجمل يهمهم في أذن النبي خد بالك من المشهد بيهمهم في أذن النبي وإذا بالنبي يقول من صاحب الجمل فالرجل الأنصاري قال له أنا يا رسول الله قال إن الجمل يشكوك إلي أنك تدئبه بتتعبه وتجيعه بتتعبه في الشغل وفي نفس الوقت كمان بتجوعه فإذا بهذا الرجل يقول يا رسول الله والله كرامة لك يا رسول الله لا ندئبه نجيبه ولا نجيعه بل نطعمه ونريحه صلى الله عليه وسلم فإذا بأنس بن مالك يجي ويحاول يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول له ماذا تصنع يا أنس قال يا رسول الله جمل يسجد لك فمن باب أولى أن نسجد نحن لك فإذا بالنبي يقول لا يا أنس إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها الله أكبر جمل بيحب النبي وجاي عشان يكلم النبي ويشكر النبي أوجاعه نفسي ان احنا نحس بالكلام دوت يا جماعة أكيد هنقابل النبي على الحوض يوم القيامة خب أوجاعك واشتكيها لربنا سبحانه وتعالى ولما تقابل النبي يوم القيامة قول له أنا كنت موجوع يا رسول الله لكن عمري ما فرطت في سنتك أبدا أنا كنت تعبان يا رسول الله لكن عمري أبدا ما فرطت في هديك يا رسول الله أنا كنت من أتباعك ومن حبايبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نسينا ما نقدرش ننسى أبدا قصة النبي مع حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي لما الناس جايين أو المرضعات جايين من بني سعد عشان ياخدوا الأطفال الرضع الجداد اللي في مكة وياخدوهم بالأجرة كده بيدفعوا لهم مثلا الآباء مثلا مبلغ معين كل شهر عشان يرضعوا أولادهم حد ما يبلغوا سنتين ويرجعوهم مرة تانية علشان في الأرياف أو في ال في ال في, ال في حياة البادية بياخد الطفل القوة والمنعة ما شاء الله و فإذا بحريم السعدية تأتي متأخرة ليه؟ لأن كانت راكبة على أتان الأتان ده الحنا- الحمار الصغير أعزكم الله فراكبة على حمار صغير أتان وكان بطيء جدا وضعيف ومريض وهزيل فمشي بها بالراحة عقبال ما وصلت لقت كل مرضعة خدت الطفل بتاعها ومشيت وخلاص خدوا بقى كل اللي هم عايزينه فما تبقى في مكة كلها إلا غلام يتيم صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم يتيم شرف الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فحليمة السعدية قالت طب ده غلام يتيم يعني أنا لو خدته ملوش أب طب مين اللي هيصرف عليه ومين اللي يدفع فلوسه ومين ومين فسكتت وقالت خلاص أرجع بقى من غير أي حد وإذا بزوجها يعني ربنا يلهمه كده في كلمة طيبة قال لها خذي هذا الغلام لعل الله أن يجعل فيه البركة خلاص خديه بقى ما فيش غيره يعني هترجع فاضية فإذا بحليمة السعدية تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية كان عندها الثلاث مشاكل في الوقت دوت الأتم بتاعها ضعيف جدا ومريض جدا وهزيل ومش قادر يمشي فاتحلت المشكلة اتحلت المشكلة ازاي بمجرد ما قعدت النبي على حجرها وركبت على الأتان مرة واحدة الأتان بقى الله أكبر حاجة يعني كده كأنها ركبت آه، آه، صاروخ سكود ما شاء الله بقى سريع جدا ما شاء الله لدرجة ان الأتان بتاع التعبان ده اللي كان عنده هزال بقى يجري يجري يجري وال- وال- والأعزكم الله والحصنة وال- والأتانات التانية اللي موجودة حواليها كلها بقت بطيئة جدا أو بقت مش ماشي عادي ده بقى مشيه سريع جدا وقوي جدا لدرجة ان هو حصل الناس اللي كانوا طالعين معاها من بني سعد وسبقهم كمان فقالوا لا مش هو ده الأتان بتاعك يا حليمة قالت لهم هو قالوا امال ايه اللي حصل له يعني ما شاء الله ده بقى حاجة full option يعني سبحان الله فإذا بها تقول إنها بركة هذا الطفل الرضيع سبحان الله المشكلة الثانية اللي كانت عند حليمة إنها من كتر الجوع ومن كتر الجدب اللي حصل في قبيلة بني سعد اللي حصل إن ثديها لم يعد يدر لبنا أبدا فكانت في مشكلة عندها وإذا بها بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وألقمته ثديها حتى امتلأ ثدياها باللبن فشرب النبي من ثديها الأيمن شرب شرب لحد ما شبع صلى الله عليه وسلم فلما أرادت أن تلقمه ثديها الأيسر رفض ومرضيش ليه؟ لأن النبي كان عادل حتى وهو طفل رضيع عايز يقول لها إن أنا ليا أخ ليا اللي هو ابن حليمة أيضا كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم ليا أخ من حقه إن هو يرضع فزي ما أنا رضعت وشبعت هو كمان يرضع ويشبع فترك الثدي الآخر لأخيه فأخذت حليمة ابنها الآ- ابنها الذي يعني كان في بيتها وأرضعته مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى كانت بركة عظيمة جدا الحاجة الثالثة إن كانت الشياه بتاعت حليمة السعدية اللي موجودة عندها في قبيلة بني سعد كانت شياه كلها هزيلة وتعبانة ومريضة ومش قادرة ويقدر ربنا بمجرد دخول النبي بيتها تأتي الشياه وتروح وترعى في المراع في نفس المراعي اللي بتاكل منها كل الشياه اللي موجودة في بني سعد فترجع الشياه اللي موجودة عند الناس التانية جعانة وهزيلة وتعبانة وترجع شياه حليمة ما شاء الله ممتلئة ضروعها باللبن وقوية وسمينة و فإذا بحليمة تقول فعلمت أنه نسمة مباركة بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الكون ده كله فعلا تفاعل مع النبي الدنيا كلها بتحب النبي فأنت لازم تكون بتحب النبي ولازم تكون بتتبع النبي أخويا وحبيبي اتباعك لسنة النبي شرف ليك لأنك في يوم من الأيام هتقف على الحوض وهتقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة يلي لحد النهاردة لسه ما فكرتش تلبس حجاب هديتك للنبي ولسه إن شاء الله نقرأ لكم ال SMS اللي جات لنا إن شاء الله بشرات جميلة وحاجات تفرح وتثلج القلب بفضل الله سبحانه وتعالى ومن طب احنا في انتظار طبعا ال SMS بتاعكم وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي انتظار إن شاء الله اتصالاتكم في آخر هذه الحلقة المباركة يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما يعني إن شاء الله بقي لنا الجزء الثالث من هذه الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب على الحوض صلى الله عليه وسلم إن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع في حض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بحبايب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ليلة في بيت النبي والنهاردة بنتكلم عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا في انتظار رسائلكم إن شاء الله وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ليه بأصر على هدايا النبي لأن أنا عايز يا جماعة أقول إن إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نحس قد إيه ليه المسلمين كلهم فعلا بيحبوا النبي وما فيش حد في الدنيا ما بيحبش النبي لكن في واحد عنده استعداد يضحي وفي واحد ما عندوش استعداد يضحي اكيد ان شاء الله مع كثرة حلقات ليلة في بيت النبي اكيد ان شاء الله هننمي في قلوب كل المسلمين الكل لازم يضحي الكل لازم فعلا يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لانها هتنفعك يوم ما تقابله على الحوض تقول له يا رسول الله قدمت هديتي ليك يا رسول الله خدمت ديني خدمت بلدي ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما تعالوا نحكي اخر موقف وحقيقة المواقف كتيرة جدا والمعجزات كثيرة جدا وانا يمكن عامل كتاب في معجزات الرسول عليه السلام انا بس يا دوب اختصرت منه كده بس بعض المختصرات عشان نقدر نتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري آه ان في غزوة خيبر طبعا غزوة خيبر غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة بفضل الله بعد الغزوة ما خلصت كان في امرأة اسمها آه زينب بنت الحارث امرأة يهودية أرادت إن هي تعزم النبي على الطعام طبعا النبي لما كان بيقبل أي عزومة من حد من المشركين أو من الكفار كان بيقبلها بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنية إنه يجلس معهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فسألت هي سألت الصحابة ماذا يحب محمد أن يأكل قالوا بيحب الشياه الشياه آه، فاهم إزاي فقالت لهم طب من أي مكان يحب أن يأكل قالوا من ذراع الشاه أكتر حتة بيحبها ذراع الشاه فراحت حطت سم في كل الشاه ولكن جت عند ذراع الشاه بالذات وراحت دساها السم عليها من الله ما اسمها تستحقه فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة فلما حطت الأكل قدامه بدأ النبي يأكل صلى الله عليه وسلم فأخذ نهسة ودي كانت عادة النبي الناس اللي بيقولوا احنا بنتعلم الاتيكيت من الغرب لا اتعلم الاتيكيت من حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي ما كانش بياكل بكل أسنانه ودروسه انت عارف طبعا في ناس عند الأكل بتبقى يعني ربنا عافينا عافيك بيبقى داخل كأنه بيفتح المسجد الأقصى يعني فشاك الموضوع لا النبي كان بينهس نهس يعني يأكل بأطراف أسنانه قمة في الرقة صلى الله عليه وسلم فنهس النبي نهسة من ذراع الشاة فإذا بالحق جل وعلا ينطق ذراع الشاة للنبي وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة الله أكبر ذراع الشاة تنطق وتقول للنبي يا رسول الله اوعى تاكلني أنا مسمومة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقي ما في فمه صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع أن ذراع الشاه بتدافع عن النبي وانت مش بتدافع عن سنة النبي يا جماعة زي ما قلت في أول الحلقة وسامحوني والله احنا لازم نكون صرحاء مع بعض في النهاردة بعض ال... أنا بقول بعض بعض المسلمين بيتكسفوا من سنة النبي لما تيجي تقول له طبق سنة يقول لك الناس شايفاني أنا مش عايز حد يتريق عليا لو قلت له سنة السواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب لما تقول له استعمل السواك يقول لك معلش بس أنا عشان بس البرستيج بتاعي والاتيكيت والمنظر والصحابة يتريقوا عليا ويقول له ده بقى متدروش وبقى ومش عارف ايه والكلام ده كله اخويا حبيبي سنة النبي أولى سنة النبي شرف وتاج على رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما تقول له البس كذا أو اعمل كذا أو سوي كذا أو اجلس كذا للطعام أو اعمل كذا يقول لك معلش أصل أنا بتكسف والله لدرجة إن في بعض الأماكن والعزومات تخيل سنة النبي تاكل بإيدك اليمين لازم تاكل بإيدك اليمين قول لي أنا أشهد أقول لك عود عود نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عود إيدك اليمين عود ولادك لو كان ابنك أعصر ما بياكلش غير بإيده الشمال وما بيعملش حاجه غير بايده الشمال عوده ياكل بايده اليمين واخد بالك لدرجه ان من ضمن البروتوكولات ان انت لما تكون معزوم في بعض الاماكن فلا بد ان انت تقطع بالسكينه بايديك اليمين وتاكل بالشوكه بايديك الشمال ولو اكل بايديه اليمين ممكن يعمل ازمه دبلوماسيه اخويا وحبيبي سنه النبي اولى علم الناس سنه النبي قطع بايدك الشمال وكل بايدك اليمين قطع بايدك اليمين وكل بايدك اليمين مفيش مشكله المهم ان سنه النبي اغلى عندنا من كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى كل ما هتقرب من النبي وكل ما هتتبع سنه النبي يقينا ورب الكعبه يا جماعه يقينا ان شاء الله ربنا هيكرمك لما هتقابل النبي على الحوض هتقول له يا رسول الله والله يا رسول الله اتبعت سنتك مشيت وراك عشت معاك عشت مع سنتك مع سيرتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد هتلاقي النبي بيمد إيده وبيسقيك من حوضه الأنور الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا الله أكبر تشرب من إيد النبي شربة واحدة لا تظمأ بعدها أبدا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن في, في المقابل بقى في ناس تانية ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين لما يأتي يوم القيامة على حوض النبي وإذا بالحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة على الحوض فتزودهم الملائكة تدفعهم تبعدهم يلا امشوا ما تجوش هنا ده مش مكانكم ده مش بتاعكم فإذا بهؤلاء الناس يصرخون يا رسول الله فإذا بالنبي يقول أصحابي يا رب إخواني يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أنت ما أنتش عارف يا رسول الله الناس دي عملت إيه الناس دي كانت بتكره سنتك الناس دي كانت بتتكسف من سنتك الناس دي كانت بتتكسف تقول إحنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده محتاجين إن إحنا نقول إذا كان الكون ده كله بيحب النبي الجبل مش أولى بالنبي مني الحجر مش أولى بالنبي مني الكون ده كله مش أولى بالنبي إحنا أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده لازم نتبعه ولازم نبلغ دعوته ولازم نبلغ سنته صلى الله عليه وسلم اوعى تتكسف اذكر ان مجموعه من الشباب كانوا في امريكا فلما نزلوا المطار كان وقت اذان المغرب فواحد فيهم وقف اذن وبعدين اقام ووقف واحد تاني صلى بيهم امام وكان منظرهم ماشي ما شاء الله لابسين زي اسلامي كده جميل والشوب منور ووقفوا يصلوا واحد كان صوته نادي وجميل اجتمع الناس حواليهم كانهم بيتفرجوا على منظر نادر جدا بعد ما خلصوا الصلاه قالوا ايه اللي بتعملوا ده قالوا كنا بنصلي انتوا مين احنا مسلمين والصلاه دي بتاع احنا نصلي خمس صلوات في اليوم ده يعني ده ده ده لا أم ربنا امرنا بالفرائض ديت عشان نتقرب الى الله فبداوا يشوفوا السماحه والبساطه والجمال والبسمه الحلوه في وشوشهم قبل ما يخرجوا من المطار كان خمسه اسلموا لله جل وعلا اخويا وحبيبي اذكر ان احد مشايخنا في يوم من الايام كان في احد الدول الاوروبيه وهو راجع فكان في احد المطارات الاوروبيه فعايز يصلي فما فيش مكان ما فيش ولا مسجد طبعا فدخل على واحد مسؤول كبير في المطار دخل بيقول له لو سمحت حضرتك حضرتك ممكن ألاقي مكان أصلي فيه قالوا لا ممنوع ممنوع حد يصلي هنا في المطارات دي خالص فقال سبتني منه رحت طالع بره ولقيت مكان كبير كده بعيد عن المكتب بحوالي 300 متر مكان واسع كده ورحت حاطط البوصلة شفت القبلة فين الله أكبر رحت مصلي يقول بعد سنتين بالظبط رحت نفس المطار وفي نفس المكان اللي صليت فيه لقيته زاوية معمولة للمسلمين بيصلوا فيها في المطار إن تصدق الله يصدق أخويا وحبيبي محتاجين ان احنا نصدق مع الله محتاجين ان احنا نتبع رسول الله محتاجين نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني الحلقة محتاجين حلقات كتيرة عشان نتكلم عن معجزات الرسول عليه السلام لكن انا في انتظار اتصالاتكم الان وهقرأ عليكم بسرعة كده ال SMS اللي جات لنا يعني الحقيقة في SMS كتيرة جات لي على التليفون لكن الحقيقة نسيت اخد الاسماء بتاعتهم عشان اذيعها لكن كانت كلها في الغالب كان تفاعل مع الحلقة الماضية بفضل الله لما اتكلمنا عن كفالة اليتامى كان عدد كبير جدا جدا جدا بفضل الله بعتوا قالوا احنا كفلنا يتامى ربنا يا رب اجعلها في ميزان حسناتهم ويجعلها سبب انهم يكونوا مع النبي في الجنه ان شاء الله. أمل فلسطينية أخت الأمل من فلسطين قالت هديتي للنبي عليه السلام إني أتمنى كفالة يتيم لكن لا أستطيع إن شاء الله تؤجري بالنية إن شاء الله أخت أمل ربنا يبارك فيكي. أم آلاء قالت هديتي أربي أولادي تربية إسلامية وأمحي القنوات السيئة كلها ربنا يبارك فيك يا أم آلاء إن شاء الله أم يونس قالت هديتي كل ما سمعت عن مسلم توفي بدعي له من كل قلبي وكل ما رأيت إسعاف دعوت للي فيها بالشفاء وكل ما رأيت مسافر دعوت له أن ربنا يوصله بالسلامة آه الأخت الأخ عبد الله قال هديتي للنبي أن ربي ابني على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخت قالت أنا فتاة ونفسي أكون داعية إسلامية هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم وبتسأل لما أكون داعية إسلامية ده حلال ولا حرام؟ إن شاء الله حلال إن شاء الله وربنا يكرمك وينفع بيك إن شاء الله. آه الأخت أم محمود قالت هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الأربعين النووية. ربنا يبارك فيكي تحفظيها وتحفظيها بقى للناس حواليك ان شاء الله آه فاعلة خير ما رضتش تذكر اسمها قالت هديتي لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ان انا اسدد الدين بتاع جارتي ربنا يجعلها في ميزانك يا رب ومفرج عن عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة عبد الله معز ست سنوات قال انا بحفظ القرآن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم الاخت ام محمد قالت بدرب ابني عنده ثلاث سنوات على الصلاة هدية للنبي صلى صلى الله عليه وسلم أبو أحمد من مصر قال علقت صورة المسجد الأقصى في غرفة, في غرفة ابني الصغير وحكيت له حكيت لزوجتي قصة المسجد الأقصى ومخططات اليهود لسرقة المسجد الأقصى ده كان هديته للنبي صلى الله عليه وسلم مين يا أستاذ شريف؟ الأخت أمال من لبنان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا عندي ثلاث أسئلة أول شيء بهنيك على البرنامج الحلو الله يبارك فيك يا رب يحفظك آه، أول سؤال أنا بكلية الشريعة, الشريعة الإسلامية دراسة إسلامية علوم ما شاء شرعية الله. ما شاء الله آه، أنا سني ثالثة بس آه، في شغلة حابة أعرفها إنه آه، نحن بنترجم تفسير آيات القرآن من اللغة العربية للغة الفرنساوية نعم آه، أوقات نحن بنتلخبط بالآيات الكريمات نعم.
فما هو الحكم في ذلك آه، ثاني سؤال أنا عندي أخي في ألمانيا كل ما بيجي عندنا على لبنان بيعمل لي مشاكل يريد أن أخلع الحجاب وأنا إلي 18 سنة نعم.
متحجبة آه، بس مش عارفة دايما بيضربني وبحرض إخوتي علي يريد أن أخلع الحجاب حلفت مهم.
يمين معاصم أن لا أتكلم معه حطيت إيدي على القرآن ده- بس إكراما للماما آه هو خال حضرتك لا خي أخي آه، اخ حضرتك اه نعم نعم نعم آه وثاني سؤال ثالث سؤال أنا بالفرقة للإرشاد الديني نمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس مختلطة شباب وبنات آه قد يقال إنه صوت العورة عورة ما بعرف شو هو الحكم في ذلك معلش يعني يكون السؤال مش سامعه قوي بس آه، لا آه، استاذ شريف اه يقال ان صوت المراه عوره طب استاذ نعم.
شريف آه، وطي الصوت شويه عشان اسمع كويس اه صوت المراه آه، صوت المرأة عورة نعم نعم آه، فما هو الحكم في ذلك حاضر.
ويعطيكم العافية السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاضر يا اختي امان انا يا حاضر آه نجاوب استاذ شريف ولا نستنى في اتصالات طيب آه، يا الحقيقه السؤال الاولاني كان صوت عالي جدا فما كنتش سامعه لكن السؤال الثاني والثالث سمعته هي بتقول ان لها اخوها عايش بره ولما بيجي بيضربها ويجبرها على خلع الحجاب عندنا نص يا اخت امال ربنا يثبتك ويبارك في عمرك عندنا نص من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والحجاب ما هوش سنه مستحبه ده فرض فرض على كل مسلمه انها تتحجب فاحنا ما نسمعش كلام تسمعيش كلام اخوكي حتى لو تعرض ليك وطبعا حاول تخلي حد من العيله يعني يكلمه عشان ما يتعرض لكن مهما حدث اوعي تفرطي في حجابك ربنا يثبتك يا رب الحاجه الثالثه آه، الأخيرة ربنا يبارك في عمرك هي بتقول إن بعض الناس بيقولوا وده برضو اللي فهمته السؤال معلش كان الميكروفون كان عالي شوية آه، إن صوت المرأة عورة صوت المرأة يا جماعة مش عورة على الإطلاق خد بالكم يعني في ضوابط لصوت المرأة صوت المرأة عورة إمتى لما تت... تت... يعني المرأة ت- بالبلدي كده تتدلع أو تتدلل بصوتها أو تحاول بقدر الإمكان إنها آه، تتمايل بصوتها وتقول آه، تتكلم بطريقة معينة في الوقت ده يبقى عورة أو لو وقفت تغني في محضر من الرجال الأجانب طبعا صوتها في الوقت دوت عورة يبقى عورة عند الغناء وعورة عندما تخضع بالقول فلا يخضعن بالقول إيه فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى إذا أما كلام المرأة على إطلاقه أن يكون عورة لا ما هوش عورة والدليل على هذا أن أمهات المؤمنين وكتير من نساء الصحابة والتابعين كانوا بيعلموا بعض الرجال من وراء حجاب ولكن ب- وبصوتهم واخد بالك ولو كان صوت المرأة عورة على الإطلاق يبقى ما تتكلمش خالص لكن صوت المرأة ليس عورة على الإطلاق إنما يكون عورة في حالتين لو وقفت تغني قدام الأجانب أو لو خضعت بالقول والله أعلم أم محمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمود معايا إن شاء الله مع حضرتك بحبك لله والله ربنا يحبك ويعزك ويسترك والنبي يا رب.
لأن لا إله إلا الله.
محمود والنبي ابني يتجوز والنبي لحسن مش عايز يتجوز خالص آه، ربنا اسمه ي- محمد محمد ابن حضرتك اه ابن ابني اسمه محمد ربنا يجوزه إن شاء الله ويكرمه إن شاء الله وادعي لي لاختي بقى لها سنتين ما خلفتش والنبي نفسها تخلف ربنا يا رب- يا رب يرزقها بالذرية ازاي الصالحة حبيبي عامله ايه؟
الحمد لله دعواتك ربنا ليه.
يشفيها لك والله بنحبك لله وبتفرج عليك في قناه الناس على طول ربنا يبارك فيك يا والله رب بحبك قوي قوي لله يا سيدي الله يخليك يا أم محمد.
عنا والنبي ربنا يجمعك مع النبي في الجنة إن شاء الله والنبي عارفة والله كمان عندي حالة كده يا أستاذ محمود يا شيخ محمود اللي أنا بيجي لي كده بد- ببقى متضايقة على طول ودايم مكشفة حتى كتري- كتري- يعني بصلي كت- أقول- وبصوم فيهم على طول كتري من الصلاة على النبي لأن آه.
النبي قال لواحد من الصحابة لما قال له هصلي عليك كل الوقت يا رسول الله قال له إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك فبفضل الله ربنا يعني يفرج عنك الهموم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله مين يا س- الأستاذ رابح السلام عليكم عليك عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا الشيخ محمد المصري محمود المصري محمود المصري يس
يا الله الله يبارك في عمرك يا أستاذ رابح الله يسلمك كيف الحال يا شيخ؟
ربنا يجعلك رابحا في الدنيا والآخرة طيب إن شاء الله الحمد لله رب العالمين
أحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يبارك في عمرك وفي أهل السعودية جميعا يا رب الله يحفظك إن شاء الله أبا رقمك الشخصي الله يسلمك يا شيخ عشان أبى أتصل عليك بس.
عينيا حاضر موجود في الكنترول إن شاء الله جزاكم الله خير يا أستاذ رابح ربنا يبارك في عمرك إيه.
آم، الشاهد في الموضوع يا جماعة إن بركة السمع والطاعة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس بعدها بركة يكفي إن إحنا نعلم مثلا على سبيل المثال لما زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لم وهي الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة لما أراد النبي أن يزوجها من زيد بن حارثة وده مولى من الموالي رفضت في الأول فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فوافقت بعد ما النبي أمرها فقالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال أجل قالت إذا فقد رضيته لنفسي اتجوزها لمدة سنة حصل ما بينهم خلافات فطلقها ثم جاء الأمر بزواجها من عند الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك الله أكبر أيها الأستاذ الشريف مين معانا الأخت انتصار من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك منور والله ربنا يخليك ونور حضرتك انا كنت عايزه نصيحه من حضرتك اتفضلي انا متقدم لي شخص آه، قبل ما يتقدم لي اصلا انا طلبت من ربنا ان هو اذا كان في- في خير في زواجي منه نعم.
ربنا يسره لي نعم.
واذا كان في شر ربنا يصرفه عني فهو فعلا يعني يتقدم لي وربنا يسر لي كل الامور الحمد لله رب بس في مشكله ان كل الناس بتاكد لي ان انا مش ه... يعني مش هكون مرتاحه وانا وانا معاه نعم.
بس هو انسان متدين وعلى خلق و...
نعم.
وكويس يعني طيب بص يا اخت انتصار ما دام هو انسان متدين وعلى خلق دعك من كلام الناس الا اذا كان الناس عندهم بينه يعني عرفوا عنه حاجه لاحظوا عليه حاجه قدروا يقولوها لك يبقى في بينه على ان الانسان ده مش هيريحك اما لو كنت انت أم- مجرد بس احاسيس من الناس وانت شايف انه انسان متدين وخلوق النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اذا فتوكل على الله واستخير ربنا سبحانه وتعالى وحاول ان انت ان شاء الله تكتري كده من الاستغفار ومن ذكر الله وربنا يكرمك يا رب ويتم زواجك على خير عبد العزيز من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ عبد العزيز في حالك يا شيخ يا اهلا وسهلا إني أحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك والله إني أحبك في الله يا شيخ ربنا يخليك ويعزك ويبارك في عمرك ويجمعنا اللهم واياك آمين.
على حوض النبي ان شاء الله صلى الله عليه آمين وسلم يا شيخ ربنا يبارك بالله يا شيخ نبي يطلب منك طلب إنك تدعي لي إن ربي إن ربي يحفظني القرآن إن ربي يفتح علي في دراستي ربنا يا ربنا يحفظك القرآن ويجعلك من العاملين بالقرآن ويرفع قدرك بالقرآن في الدنيا والآخرة إن شاء الله عبد العزيز اللهم آمين بارك الله فيك يا شيخ ربنا يبارك فيك حبيب قلبي ويبارك في عمرك يا رب جزاكم الله السلام خيرا عليكم.
عليكم السلام ربنا يبارك فيك فاخويا وحبيبي عشان كده بقول لك بالله عليك واحنا بنتكلم عن معجزات الرسول عليه السلام وتفاعل الكون مع النبي لازم قلبك يتحرك لازم تقول انا اولى انا اولى الناس باتباع باتباع حبيبي صلى الله عليه وسلم عايز تفكر طول الاسبوع هقدم له هديه ايه والله ب- دور في نفسك هتلاقي جواك خير كبير جدا اوعى تحتقر نفسك اوعى تقول هو انا مين انا عشان اقدم هديه للنبي هو النبي محتاج مني هديه طبعا النبي مش محتاج منك هديه لكن احنا اللي محتاجين نقدم هدايانا للنبي عشان احنا نقول للنبي احنا من اتباعك يا رسول الله استاذ احمد من مصر السلام عليكم ألو.
سلام سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ يا اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه ازي الله حضرتك ربنا يعزك يا آه، رب كان ليا سؤال عند حضرتك لو سمحت اتفضل يا استاذ احمد آه، لو سمحت يا شيخ هو ال- المزي ده آه، الواحد يستدعي الطهارة ويستحمى ولا يغتسل العضو الذكري عادي؟
ربنا يحفظك المزي لا يحتاج إلى اغتسال وإنما يحتاج إلى استنجاء ووضوء فقط ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال شكرا ربنا يبارك فيك حبيب قلبي ويبارك في عمرك يا رب ويجمعنا وإياك على الخير أخويا وحبيبي الحقيقة يعني آه، محتاجين كل ليلة بنلتقي فيها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نسأل ربنا إن ربنا يجدد الإيمان في قلوبنا ويزود الإيمان في قلوبنا ويحببنا في بعض ويحنن قلوبنا على بعض ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين كل يوم نقرب من النبي أكتر وأكتر لأن الدنيا هتعدي هتعدي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى هتقف بين إيدين ربنا وهيسألك اتبعت نبي ولا, ولا لأ يعني يعني سبحان الله أكيد هتتسأل عن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أكيد هتتسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما لن يتفرقا القرآن والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض لما تيجي على حوض النبي هتقول له إيه وهتقابل النبي إزاي وهتقابله بأنهي وجه لو كنت فرطت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخويا وحبيبي الوقت معاكم بيجري بسرعة والوقت معاكم سبحان الله ما بحسش بيه لكن إن شاء الله معادنا يوم الثلاث القادم مع ليلى في بيت النبي ومفاجأة حلوة إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي منتظر هداياكم منتظر SMS ان شاء الله طول الاسبوع جمعنا الله واياكم على حوض النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته